حل يأبى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم عن حاجة شغلاني كده برضو بقالي شهر كده إنه طول النهار الخدام بياكلوا في بعض ومش عارفين يحبوا بعض وعلى كل المستويات وده يتعارض تماما مع فكرة المسيح فينا لأن شعارنا أحيا لا أنا يعني المسيح هو اللي عايش فينا فمش معقول المسيح يبقى عايش فيا وفيك ونبقى متشكلين مع بعض أنت بتشتغل بالمسيح اللي فيك وأنا بشتغل بالمسيح اللي فيا طب ما هو واحد روح واحد روح القدس اللي سكن فينا روح واحد فالطبيعي جدا نكون منسجمين ومتعام يعني متحابين ومتفاهمين بكل الطرق انما هي حرب شديده على الكنائس كلها وعلى الخدمات كلها ان الخدام مش عارفين يحبوا بعض كفايه سميتها لا حاجه تلي اليك وده تعبير كتابي من نصوص القديس بولس الرسول تعالوا نقرا النص و... ونمشي في الفكره دي واظن ممكن تغير فينا طول العمر لو دخلت دماغنا مظبوط يقول ايه القديس بولس في كورنثوس فان الجسد ايضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد لو كان الجسد كل لو كان كل الجسد عينا فأين السمع لو كان الكل سمعا فأين الشم وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد لكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد لا تقدر الحتة دي مهم لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية وأعضاء الجسد التي تحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل كي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض إن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه أما أنتم فجسد المسيح وأعضاء أفرادا يوم الحد الجاي كل سنة وانتم طيبين عيد العنصر تصورت كده لو إن إحنا التلاميذ والروح القدس انسكب على رأس كل تلميذ على شكل ألسنة من نار وعلى فكرة هو نفس النار بس على راس كل واحد بمعنى ايه في تميز في اختلاف بين بطرس ويعقوب ويوحنا بس هي نفس النار وبعدين بطرس يقف يوعظ لو احنا بقى يعقوب هيقول لي يوحنا اشمعنى بطرس اللي يوعظ النهارده مش هو ده اللي انكر اول امبارح طب مش احنا بالاولى طب على الاقل انت اللي كنت واقف تحت الصليب ويعقوب يقول له طب ده انا حتى ابن خالته على طول لزم و... انا اقصد ايه ايه اللي حصل في اليوم ده اللي حصل القديس بطرس وقف يوعظ والتلاميذ حواليه محدش في دماغه جت لحظة ليه بطرس اللي يوعظ خالص انما كلهم فرحانين جدا ان الناس بتسمع رسالة الخلاص وان الناس اتبكتت وبقوا هم اللي يجاوبوا على الأسئلة ماذا نفعل لكي نخلص وترصوا كلهم يعمدوا وما حسناش أبدا أن هذا السؤال الشيطاني بتاع ليه فلان اللي يعمل كده اشمعنى سؤال شيطاني انطرح في الموضوع ليه هم فين والمواضيع فين احنا كفايه ان الروح القدس فينا وشغال بينا مش مهم خالص مين اللي يظهر دلوقتي المهم الناس تؤمن الناس دي كانت رايحه جهنم الروح القدس شغال فينا احبائي كلنا باختلافاتنا والتشبيه الجميل اللي قاله القديس بولس هو ما يفيش حاجة اسمها العين تقول لليد مش انت مش مهمة ما هي لا- الايد مش هتعرف تشوف ولا العين هتعرف تتحرك بمعنى ده له وظيفة وده له وظيفة وما يبقاش الجسد طبيعي إن ما كانش كل عضو بيعمل الدور اللي عليه فكرة لا حاجة تليق إليك كده بين خدام وبعض كده أحيانا تيجي شهوة ردية يا ريت فلان ما يجيش يا ريت فلان يشوف خدمة تانية أو يا ريت ربنا يعني إيه يمتعه بال... بالأبدية بتوصل الرغبات إلى غريب حاجات غريبة جدا ده لأن احنا بعاد تماما عن اللي ربنا عاوزه أنا تصورتها أربع مستويات ركزوا معايا عشان تشوفوا أنتوا فين المستوى الأولاني لا حاجة تلي إليك يعني إيه هنشوفه يعني أنا مش عاوز أشتغل مع فلان ومش هخدم طول ما فلان بيخدم و يا يا انا يا هو يعني الحته البايخه دي بقى انا مش محتاج انا مش عاوزه المستوى الافضل سنه ما عنديش مانع انه يبقى بيخدم ما عنديش مانع ها كتر الف خيرك المستوى الافضل شويه اهلا وسهلا بس خليه في حاله الزم حدودك انما المستوى المسيحي المستوى الروحي المستوى اللي يقصده روح الله الساكن فينا انا محتاج اليك انا ما اقدرش اخدم من غيرك انا مش هنجح من غيرك مش هعرف اعيش من غيرك ده مستوى بقى خلي بالكم مع ان في خل- اختلاف كبير قوي بس في اقتناع بكده تعالوا نمشي مع مستوى واحد واحد لا حاجة تليق إليك التعبير اللي قاله بولس لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك أو الرأس للرجلين الرأس في الكنيسة هو المسيح أو وكلاء المسيح الكاهن أنا ما أقدرش أخدم في كنيستي لو ما فيهاش قربني لو ما فيهاش فراش أنا محتاجه على فكرة زي ما هو محتاجني أنا محتاج خدام مدارس الأحد محتاج خدام الشباب محتاج الشمامسة أنا محتاج الشعب انا لو رأس بس تعبيرا ان انا يعني وكيل المسيح انا ما اعرفش اعيش طبعا وما اقدرش اخدم خالص مفيش كاهن ابدا يقدر يعمل كل الخدمه ولو واحد عين يعني بيفهم او مثلا متبصر او حكيم في الكنيسه الحقيقه هو مش هيعرف يعمل حاجه برضه هو محتاج الايد الايد يعني الشغل اللي على الارض بقى اللي يروح ويجي ويشيل ويحط هي في كنيسه هتمشي من غير الايد دي وما نقدرش نقول ان مكانة ده اهم من ده ما هو ما, تص... ما تمشيش الامور من غير ده ولا ده لكن الكبرياء الشيطاني بقى يحط في قلب الواحد انا مش محتاجه على فكرة دي لحظة خطر جدا زي زوجة تتخانق مع جوزها مرة فالشيطان يقول لها ايه يا شيخة سيبك منه انت كنت عايشة مرتاحة قبل الجواز فتيجي تقول لي انا خلاص مش عاوز اعيش معاه انا مش محتاجاه انا عندي فلوس تكفيني طبعا دي لحظة غضب ولحظة شيطانة كده انما ممكن تيجي بعد شهر تلاقيها ندمانة ليه طلع ان كان في حاجات كتيرة هي محتاجاها وفي لحظة غضب انكرت ده كله ولقت ان حياتها مش عارفة تكمل كده مثلا اذا حاسبوا من هذا الفكر البعيد خالص عن المسيح فكر انا مش محتاج فلان يا ريته ما يجيش او يا ريته ما يخدمش بتوصل احيانا مع بعض الناس انا مش هخدم طول ما فلان بيخدم مش هنتقابل في مكان واحد يا انا يا هو طبعا ده كلام ما ينفعش يبقى او مش ممكن هنتفاهم يبقى في واحد دايما جواه انطباع ده مش قابل لت... مش هنتفاهم وينسى تماما ان ده كمان في روح الله وده ربنا مختاره زي ما مختارني وزي ما انت ضعيف والمسيح بيشتغل بيك هو ضعيف والمسيح هيشتغل بيه ولما نبص على ال 12 اللي جمعهم المسيح دول كانوا اشكال والوان لكن في الاخر في الاخر دابوا في بعض بيموتوا في بعض اصحاب جدا حبوا بعض فعلا لكن ما جاتش من اول اسبوع ولا اتنين بس ما كانش حد فيهم يقدر يقول لا حاجة لي إليك النتيجة يا جماعة في الوضع ده لما خادم فينا يبقى مش طايق زميله او مش عارف يتفاهم مع خادم بصوا ما فيش بركة ممكن الخدمة تفضل مكملة شكلا ماشي بس ما فيش بركة يعني ايه اصل الخدمة دي اللي فاهم خدمة يعرف يعني ايه بركة بركة يعني ترمي البذرة تلاقيها شجرة تقول كلمة بسيطة تلاقي ألفات بتتغير بركة وفي خدمة تاني تعمل مجهود وتهري في قلبك ومفيش نتيجة أيوة ليه لأنه مفيش بركة ليه عشان مفيش محبة كمان مفيش سلام مش ممكن خادم يكون مش مرتاح لأخوه ويبقى بيخدم بسلام لا طبعا خلاص هو فقد السلام وياما خدام جوه الخدمة المفروض الخدمة دي أجمل مناخ للتمتع بالسلام للتمتع بحضور الله يا بختكوا يا خدام بس يا بختكوا لو بتحبوا بعض انتوا في عز مش موجود في الدنيا كلها كخدام انتوا بتشتغلوا مع ربنا انتوا بتعملوا شغل ملائكة انما يا غلبكوا التقيل لو في الجو ده كله وفاقدين السلام والسبب الوحيد انك مش عارف تحب اللي حواليك انك متصور انه انا اقدر اعمل الشغل مش محتاجه او ده لا ده اه لا كله اه ما ينفعش تختار كله ينفع وكله هيشتغل وربنا عاوز الكل ولازم توصل لدي مرة القديس يوحنا راح للمسيح قال له يا معلم رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا خلي بالكوا ليس يتبعنا يعني مش زينا مش زينا اصل مش زينا دي ايه ممكن تبقى على كل مستوى مش مش نفس الكالتشر مش نفس الثقافة مش نفس السن مش نفس التربية مش نفس اللبس مش نفس ال... ايه هو ده فقال يسوع لا تمنعوه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا من ليس علينا فهو معنا على الأقل هو مش ضدنا شوفوا المسيح بص لها من أنهي زاوية على الأقل مش بيهد الملكوت مش ضد المسيح مش بيقاوم التعليم الصحيح كونه طريقته مختلفة منهجه مختلف طالما تعليمه صح اقبله لكن حتى لو طباعه مختلفة وطريقته ومنهجه وثقافته يعني اللي قبلك لازم تقبله تاني مستوى أحبائي اللي هو مستوى ما فيش مانع عارفين اللي تطلع من تحت الدرس دي ما فيش مانع كأنك انت يعني اللي قاعد ايه تفتح وتقفل يعني نظام هستحمل فيبقى الاتيتيود بتاعك موقفك من الناس وانت رايح الخدمة تلاقي فلان جاي كده يركب الاتوبيس فتقول يا ربنا عني ربنا يقويني النهاردة عشان استحمل ما انت مش هتروح الاولاني كان هيروح هيشوف فلان هيمشي التاني لا مش هيمشي هيركب الباص بس ايه هيفضل يقول يا رب صبرني ايوه قويني استحمله او يقول الضرورة موضوع عليا زي مرة واحد جاي بيقول لي انا مش عارف يا ابونا الاشكال اللي بتبعتها لنا في الخدمة دي قلت له صدقني الاشكال دول كلهم شبه المسيح بس انت مش واخد بالك فهنا ضرورة هو حاسسها عبء تقيل على قلبه او معناها انا مش مقتنع بيه بس خلاص هتعامل اتفرض علي انا مش مقتنع بس هتفرض علي الوضع ده يا جماعة قنبلة ليه لان الشيطان هيفجر القنبلة لازم يعني ايه هتفضل تكتم تكتم تكتم وفجأة تلاقي الاتوبيس ولع من غير ارهابيين هتلاقي الحكاية لوحدها انفجرت وتلاقي ايه موقف بسيط على فكرة طبعا اساءة الظن تدخل والافكار الغريبة تدخل و... و... تلاقي بقى مبالغات غريبة جدا تحصل لانك من الاول انت انت مش حابه كفاية انت ممكن تكون بلعته قبلته لكن لا مش حابه طيب ما هو الشيطان عرف خلاص وعارف يوصلها للمرحلة اللي تنفجر الراجل اللي اسمه غمالائيل ده قال حكمة لطيفة جدا غمالائيل ده فاكرينه اللي كان معلم بولس ولما مسكوا بطرس والتلاميذ بعد الوعظة بتاعتهم ومعجزة الأعرج وكده قال لهم الآتي قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا من أجل هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بصوا الراجل ده قال حكمة جميلة جدا هو مش متأكد التلاميذ دول من ناحية ربنا ولا لا هو لسه مش مؤمن بالمسيح بس راجل عنده مبدأ روحي عالي انه لو انا متشكك الشخص ده فعلا من ربنا ولا هيأذي الخدمة ساعات توصل لكده ما اصل الحجة اللي بقى ايه الخادم يتحجج بيها ايه ده دخوله الخدمة هيبوظ الخدمة عشان يبرد ضميره ويخلص منه وهو ضميره مرتاح فغما الاقيه اللي قال يا جماعة انا خايف خايف ناخد موقف مع الناس دول يطلعوا جايين من ناحية ربنا يبقى جوعنا مع ربنا نفسه وابتدى يدي امثله ان في بعض الموجات كده تطلع وتطفي لوحدها قال لهم مش عارف الجدع اللي كان اسمه يهوذا الجليلي ده وعمل شعب كبير وبعدين اتشتتوا وراحوا لحالهم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم يعني لو وصل بيك التفكير ان هذا الخادم مخرب حول الموضوع على ربنا وقول له يا رب انا مش هقدر اخد موقف انا بقول لك انت يا رب إذا كان منك ساعدني أحبه لو مش منك أنت اللي تاخد موقف ده على افتراض أن الناس دي مؤذية طبعا ما فيش في الخدمة الحاجات دي لكن أنا بوريكم هذا الراجل العلامة الفاضل عارف يفكر بطريقة أكثر نضجا مننا احنا المسيحيين في بعض المواقف المستوى الثالث اللي هو الأشيك فكرة أهلا وسهلا نورت وباركت طبعا نورت دي طالعة مليانه رياء يعني لكن معلش عشان ايه نوضح بقى حضرتك هتقعد في الكرسي ممنوع الحركه ممنوع الكلام ما ممنوع الراي ما يعني ويا ريت تروح فيها ترحيب فيها شكل لطيف لكن لاني برضو مش واصل للي لسه عاوزين نوصل له انا محتاجك عمال احط ريستريكشنز ها احط له حدود شديده عشان اتجنب الصدام ما هو معناه برضه انا ايه انا مش حابه كفايه او مش مقتنع بيه ان قالت الرجل لاني لست يدا خلي بالكم طريقه التفكير القبلي او المتاخر هو لازم يبقى زينا بالظبط يا سلام لو الجسم كله رجل ده منظر طبيعي ده فبيقول لو قالت الرجل لو انا مش يد انا ما بقتش من الجسد الم تكن لذلك من الجسد ولو قالت الودن ان انا مش عين تبقى مش من الجسد هنا تلاحظوا ان مفيش شفافيه يعني ده مستوى افضل في التعامل يعني بنتعامل وموجودين مع بعض لكن مش واضحين مع بعض كفايه مش كل حاجه بتتقال ليه لاني مخون برضه لانه مش زيي مفيش ثقه ونفضل كل شوية نراجع الحدود طبعا مراجعة الحدود دي هي مش مش حكمة إدارية يعني ساعات يلزقوها أصل الإدارة لازم جوب ديسكريبشن ولازم كل واحد يبقى عارف اللي عليه والكلام بتاع المديرين الكتير ده إنما الحقيقة هي برضه مخبية وراها عدم حب وعدم تفاهم وتوقع الصدام يعني تبقى متوقع مترصد هيغلط امتى هيقول كلمة زيادة امتى فبرضه فيها تخوين كده ولو ما كانش فيه انفجار زي الانواع اللي فاتت تلاقي لا يخلو الامر من تلميح وتلقيح لا مؤاخذة يعني فيبقى في كلام كده ايه ما معناه ما انت برضه مش فاهم قوي كل ده يا جماعة مش مفروض يبقى في الخدمة امال ايه المفروض اللي يبقى في الخدمة ان كل خادم اخوك او اختك يبقى شعورك التلقائي انا محتاج الثلاثة اللي فاتوا دول عبرت عنهم انا بطريقة ساذجة شوية خادم زائد خادم يساوي ماينص خادم يعني ايه ده الوضع الاولاني خالص اتنين مش طايقين بعض يبقى نزلوا تحت الصفر يعني يا ريت الاتنين ما يخدموش لانه المكسب في الاخر مش zero ده حتى مش zero ده ده معثر المنظر ده معثر في شباب كتير يجي يقول لي انا ما اقدرش ادخل الكنيسه دي الكهنه ما بيحبوش بعض يقولها لي في وشي كده فهنا بقت بال minus فاهمين الفكره النتيجه ايه لا مش بنكسب ده احنا بنخسر ما تقوليش خدمه خدمه ايه ده الشيطان هو اللي واخد راحته طب النوع الثاني اللي هو قابل كده يعني بش- بشياكة صفر النوع الثالث اللي بيقول أهلا وسهلا ويرحب وبتاع لكن مستني تبقى زيه بالظبط خلينا نقول واحد زائد واحد يساوي واحد لأن غالبا في واحد منهم اتركب أو في واحد بيخدم منظر كل ده يا جماعة ينطبق على كل العلاقات على فكرة خادم مع خادم ممكن تمشي واحدة من التلاتة دول زوج بزوجة أحيانا تبقى كده في علاقة زوجية تبقى بالماينس يعني إيه العيال بتضيع الاتنين بيبعدوا عن ربنا من كتر النكد اللي بينهم والكراهية مش حب بقى ده جابت العكس خالص أو تبقى الحكاية مت- متجمدة تماما أو قابلين بعض بإيه ب- بفتور ممكن يبقى أب بولاده خلي بالكوا ده ينطبق على كل العلاقات في علاقات أب بأولاده أقل من الصفر يعني إيه يعني sorry الولد بيقول امتى أبويا يموت بتوصل لكده والأب بيدعي على عياله حاجات معكوسة أو تلاقيهم إيه كل واحد في حاله بطريقة كده سخيفة عايشين في بيت واحد وكأنهم ما بيحبوش بعض أمين خدمة مع خدامه ساعات تبقى واحدة من دول خادم بمخدومين أحيانا تبقى كده كاهن مع أمنة مع خدام كل العلاقات اللي داخل الكنيسة ممكن تتشوه بواحدة من الدرجات الثلاثة تعالوا ندخل بقى على المستوى اللي ربنا عاوزه مننا واللي متوقع مننا بتلقائية ان كلنا نكون فاهمينه وع- وعارفينه اللي فكرة انا محتاج بصوا للنص تاني لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما أعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل التعبير ده مهم أوي الشخص اللي إمكانياته أقل من غيره لازم يكرم أفضل من غيره لأنه أكثر عرضة لصغر النفس هو عاوز يخدم ربنا ما انساش من اكتر من عشر سنين لما ابتدينا نلم فلوس للارض وقت ما كنا ابتدينا نقول هنجيب المبنى الجديد والقصه دي جه فراش كده ميل عليا وقال لي ابونا انا كل اللي في جيبي 2 جنيه ينفع احطهم ولا ما يصحش هو عاوز يشارك ومعرفش هيروح ازاي بس كل اللي في جيبه 2 جنيه هو حاسس الناس بتحط بالخمسين وبالمية وبالألف و- فيعني زي اللي حاسس يمكن عشان الاتنين جنيه ده المبنى طلع احنا بنقدر الناس دول ولا لا احنا ساعات نتعامل لا يعنينا بتاع الامن ولا الفراش ولا الدادة اللي في التواليت في الكنيسة ولا ولا الناس دول نبص لهم الله دول اعضاء في نفس الجسد والخادم اللي بيتهته ما بيعرفش يقول كلمتين والخادم مش عارف ايه الأعضاء التي تحسب بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل الأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل ليه؟ لما يكون الواحد عنده أي عيب في جسمه بياخد من اهتمامه أكتر من أي عضو سليم فاهمينها دي؟ يعني لو انت عندك جرح في رجلك هو ده اللي انت كل يوم بتتمم عليه وتضمضه وتعمل له هو ده اللي تعبان انما مش هتاخد بالك من عينك ودنك ما هي كويسه فاحنا اذا الاعضاء المجروحه دي هي اللي المفروض تاخد الاهتمام الاكبر اما الجميله فينا ليس لها احتياج لان فعلا كلكم عارفين يعني ان بعض الجماليات في الانسان مش ضروريه خالص للحياه يعني الشعر ربنا يديكوا شعر مش دي القضيه انما يعني بشعر من غير شعر تعيش بس بكبد لا كبد يبوظ الدنيا تبوظ طب الكبد ده محدش شايفه يعني لو باظ الدنيا كلها هتتلخبط لكن لو الشعر وقع معلش مش قضية كبيرة يعني بس كل الناس تركز في الشعر فاحنا عاوزين نفكر بطريقة تاني الأعضاء المختفية دي اللي مستخبية اللي من الكنيسة ما تمشيش من غيرها على فكرة دول ليهم كرامة وليهم جمال أكتر لها احتياج الله مزجه عامل الكل بقى جايب الناس الحلوة والناس اللي نص حلاوة والناس المفيدة قوي والناس المفيدة شوية معطيا الناقص كرامة أفضل نظام الجسد كده ونظام الكنيسة كده لو أنا قلت لكم مرة أن التلاميذ يحتاجوا السامرية توافقوا على دي ينفع أقول كده التلاميذ يحتاجون السامرية ما احنا وصلنا للمستوى الرابع أنا محتاج إليك تلاميذ أول ما شافوا المسيح واقف مع التلاميذ استاءوا اتضايقوا إيه المنظر ده ليه بهدل روحه كده نجيب لنا الكلام يقعد يتكلم مع واحدة ست لخبطة كده ويا ريتها حتى يهودية طب المسيح عاوز يجيب السامرة ولا تلميذ منهم يعرف يطلع بني آدم من السامرة هي دي اللي جابت السامرة كلها يبقى التلاميذ محتاجين السام... السامرية لو قلت التلاميذ محتاجين المجدلية المجدلية دي اللي سمعتها وحشة اللي كان فيها شياطين طب هي اللي بشرتهم بالقيامة وهي اللي حركت اليوم ده كله مريم المجدلية تتربع على عرش كل عيد قيامة الست دي مش ممكن تتنسي في يوم عيد القيامة أبدا طب وهي ما كانت وحشة دي ولا ما هيش من ال 12 ولا السبعين ولا حد ينفع أقول بطرس يحتاج لبولس 100% أيوة بولس كان مفتري وكان مضطهد وكان وكان بس الكنيسة محتاجة ده ومحتاجة ده فبطرس هو اللي وقف وقال خلوا بولس يمسك الأمم زي ما خليتوني أمسك أنا اليهود وأعطوه يمين الشرك بس بولس ده تعبنا زمان بولس ده بيتفلسف زيادة بولس ده أصله مش مننا مش مننا مش من ال 12 مش من السبعين أنا محتاجه الكنيسة محتاجاه فهمتوا فكرة أنا محتاجك دي يعني إيه؟ لو الكنيسة قالت لبولس لا معلش أنت ما تنفعش إحنا ما بنشتغلش غير بال 12 وال 70 هو على فكرة ما كانش من ال 12 ولا ال 70 كنا خسرنا نص العهد الجديد كنا خسرنا أوروبا كلها إنما الكنيسة قالت إحنا محتاجين بولس طبعا حصل موقف بقى يورينا ان ده ممكن يحصل حتى مع القديسين في أعمال 15 قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم أشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس أما بولس خلي بالكم بقى من الحركة دي بولس ما كانش لسه مستوي لسه واقع في حتة ينفع وما ينفعش خلي بالكم وقع في دي هو لسه داخل جديد بولس وسخن فأول اكسبريشن طلع منه إيه بولق مرقص ما ينفعش طبعا هو نسي في اللحظة دي انه كان لازم حد يقول له وانت امبارح ما كنتش تنفع خالص فهو قال مرقص ماري مرقص ما ينفعش على فكرة في الانجليش اكتشفت ان ترجمتها يستحسن دي insisted هو أصر يعني مترجمة في العربي برقة شوية إنما هي في أصل انجليش يعني هو أصر إن مرقص ما يطلعش تربس واخدها من زاوية إنه ماري مرقص خواف وشغلنا عاوز قلب جامد إحنا بنلف في بلاد ما نعرفش هيقطعونا فيها ولا هيحصل إيه ماري مرقص صغير على الشغلة دي عنده حجة عنده منطق مفيش حاجة بيرسونال على فكرة يعني ده بالعكس ده بولس أحسن مننا 100 مرة مفيش حاجة شخصية بين بولس وماري مرقص في الوقت ده لكن هو واخدها إيه بالورقة والقلم برنابا بقى فاهم مبدأ احنا محتاجين كله فبرنابا قال له لا محتاجين مرقص فقال له لا مرقص ما ينفعش حصل بينهم مشاجرة بقى في ال في الانجليش اقل يعني مش, مش ما تخانقوش يعني لا دول قديسين بس هي عدم تفاهم معناها كده في اللغة ما تفهموش يعني ما وصلوش لقرار ما حدش فيهم خد جنب التاني بس ما فضلوا حبايب فطلعوا باتفاق خد انت طيب مرقص ولف في حته وانا هاخد سيله ولف في حته والاتنين مشوا مرضيين انتوا عارفين كلكم ان الحركه دي خلت برنابا ياخد مرقص يروح قبرص بعد شويه مرقص قال له ممكن اروح مصر وجالنا مصر نشكر بولس الرسول اللي تربس وايه وعمل العمله بتاعته لانه ما كناش هيجي لنا ماري مرقص بس شوفوا بقى شوفوا ماري مرقص لما القديس بولس لما كبر و... و... واتملى بالروح وفهم الدنيا يجي على آخر حياته دي آخر إصحاح كتبه تيموساوس الثاني أربعة آخر إصحاح في حياته دي آخر رسالة وده آخر إصحاح كتبه بيقول إيه لتيموساوس هات مرقص لأني محتاجه وصلت أخيرا أنا محتاجه والخدمة محتاجاه نافع لي وللخدمة كويس وصلنا للقصة دي طبعا النهاردة الاتنين حبايب في السماء بقى لهم 2000 سنة قديسين كبار قوي بس شوفوا في لحظة من اللحظات كان في عدم قبول للآخر من منظور بشري ينفع ما ينفعش صغير يخاف ي... استنى بس انت ناسي ان في روح الله في الموضوع ناسي ان ربنا اللي بيحرك الناس دي كلها ناسي انه ممتلئ بالنعمة زيك زيه مهما كانت ضعفاته وماله لما يغلط مرة ولا مرتين هو مين فينا ما بيغلطش انا محتاجك المعنى ده عاوزين نعيش بيه لأن القديس بولس قال ما فيش عضو في الجسم بيقول للتاني أنت مش مهم مش مهم يبقى الجسد مشوه كأني بقول لأخويا الخادم أو أخويا الكاهن أنا مش هنجح من غيرك مش هعرف أعمل الشغلة دي من غيرك ومش كلام زوج يقول لمراته أنا ما أقدرش أعيش من غيرك أب يقول لولاده أنتوا أنتوا ولادي وأنا ما أعرفش أعيش من غيركم والابن يقول لابوه انت بركتنا انا محتاجك والكاهن يقول للخادم انا محتاجك والكاهن يقول للفراش انا محتاجك محتاجك بجد لانه مش محتاجك استغلك فعلا الكنيسة ما تمشيش من غيرك مش هنجح من غيرك انا لا اخلص بدونك لن اخلص بدونك مش ممكن هوصل السماء من غيرك ودي فكرة مهمة قوي مفيش حد هيروح السما كده بطوله ما عرفتش تاخد اخواتك معاك مش هتدخل ما بيدخلوش على السما كل واحد بنفسه كده لا لا لازم يدخل بحبايبه فلو ما عرفش يحب حد يزمر على باب السما ما يدخلهوش انا ما اعرفش كل حاجة وما ما بعملش كل حاجة صح تعال نكمل بعض انت عارف حاجة وانا عارف حاجة انت شاطر في حاجة وانا شاطر في حاجة فتعالى نكمل بعض عشان تطلع الخدمة أحسن ما يمكن هنا واحد زائد واحد تطلع كام بقى لا تطلع عشرة بقى ليه تطلع عشرة تطلع مية تطلع ألف أصل في هنا في زائد حاجة بس مش موجودة في قدامكم أيوة هنا ربنا دخل في الموضوع بدل الاتنين بيحبوا بعض بيحترموا بعض بيقدروا بعض بيحتاجوا بعض تلاقي دخل المسيح والملائكة بقى والقديسين و... ووسعت جدا الشغلة فتلاقي اتنين يشتغلوا مع بعض يعملوا شغل ألف نفر ده عكس اللي بيقولوه في الدنيا مركب ليها رئيسين تغرق هذا لأنه واحدة من الثلاثة اللي فاتوا يا مش طايقك يا ريتك ما تجيش يا أهلا وسهلا بس خليك في حالك تعالوا نتدرب على شوية حاجات تعالوا نفتكر الأول أي اختلاف في إيد الشيطان يبقى خلاف فلما تلاقي خلاف بينك وبين أخوك اعرف إن في طرف ثالث ما تبقاش غسيم أي خلاف بينك وبين زميلك اعرف وافتكر في طرف ثالث مش هو ولا أنت المشكل المصيبة في الطرف الثالث الشيطان هو اللي عاوز يعمل كل اختلاف خلاف وخصام العكس بقى أي اختلاف في إيد المسيح هو إضافة هو تكامل هو تنوع هو ثمر متكاثر لو أنت فاهمها كده لازم الأب والأم يكونوا مختلفين عشان دي مصلحة العيال ولازم الخادم وزميله يكونوا مختلفين عشان دي مصلحة الخدمة ولازم الكهنة ما يكونوش زي بعض عشان دي مصلحة الكنيسة كلها أن يكونوا مختلفين ومتنوعين فالسما كده نظام ربنا كده ال 12 مختلفين والسبعين مختلفين والأنبياء في العهد القديم مش كلهم زي بعض والرسل مش زي بعض كل مرة تلاقي خادم مختلف احذر من روح الإدانة والنقد القصة دي بتبتدي ازاي انك انت تبص بصة كلها نقد انت عملت فوكس على العيب مش على روح الله مش على الميزة مش على المجهود اللي بيعمله على طول نطيت على العيب اللي فيه فبقيت بتنقد بقيت بالدين بقيت وقعت خلاص في في الفخ احذر من روح المقارنة والغيرة ما تبصش على سبيل مين احسن ما فيش احسن واوحش يا ابني هي في حاجة اسمها نقارن الإيد بالعين ده شغل مجانين مفيش حاجة اسمها كده الإيد ضرورية والعين ضرورية وما ينفعش تقول في وجه مقارنة أساسا والإيد بتاعتك والعين بتاعتك بتقارن إيه بإيه مفيش واحد يقارن بالآخر أساسا ربنا شغال في ده وشغال في ده وده مهم وده مهم احذر من روح الانسحاب ساعات بقى الشيطان ما هو الشيطان خبيث جدا يشكشكك في ناحية عكسية بما انك مش عارف تحب اخوك سيب انت الخدمة ما هو متواضع الشيطان برضه لا طبعا مش متواضع يعني قال يعني طبعا ده مش تواضع ده ده ده لقم ده خبز عشان يضيعك فيقول لك ايوه انت مش عارف تحبه خلاص يبقى انت اطلع من الخدمه اطلع من الخدمه واطلع من السماء انت لازم تفضل عضو عامل فانت لو سبت الخدمه دي اول خطوه انك انت بتسيب السماء فمفيش حاجه اسمها ان الحل انا مش عارف احبه فانا اللي همشي لا انت هتقعد وهتحبه وملهاش بديل ملهاش بديل هتوصل لدرجة تقول أنا محتاجه لازم توصل لدي تفضل تجاهد تفضل تصلي تفضل تعيط اعمل أي حاجة بس لازم تفضل في نفس الجو احذر من روح سوء الظن صدقوني أنا بتفرج على الشيطان وهو بيلعب وسط الخدام وبعضيهم يقول لك فلان قال عليا يا حبيبي أنا كنت واقف ما قالش صدقني طب ما قالش الكلمة دي أيوة قالها بس في معنى آخر غير خالص اللي أنت فهمته وغير اللي وصل لك فلان جه قال لي جه قال لك وفلان جه قال لك ليه أساسا واستأمنته ليه وسمعته ليه إلا لأن فلان ده برضه الشيطان بيلعب بيه وأنت التاني واقع فعمال تكبر وتزود في الكلام وعمال الشيطان يسرح بينا ويخبطنا في بعض والقصة كلها سوء ظن أغلبها مبالغات ولو واحد غلط فيا اخويا يغلط وماله وهفضل احبه برضه ويعني ما يغلط فيا يعني. طب ما اقرب الناس بيغلطوا فيكم يعني وقفت الدنيا يعني ما انت بتغلط في ربنا صبح ظهر ليل ولسه بيحبك ايه يعني نهاية الكون يعني حتى لو غلط انما انا عاوز اقول لك ان كتير قوي من الغلط ده مش حقيقي ده سوء ظن كل مرة تجد خادم مختلف من فضلك اسمع له لأنه ممكن لما تسمع له تكتشف أنه مفيش اختلاف كبير طبعا دي مشكلتي أنا بسمع قليل لكن بحاول أعالج نفسي لكن فعلا لما بنسمع بعض كفاية بنكتشف أنه احنا ما كناش فاهمين بعض مفيش اختلاف كلنا بنحب ربنا كلنا عاوزين نروح السماء كلنا بنجاهد مع خيبتنا وخطيتنا طب ما خلاص اسمعوا بعض لانك لما بتسمع بتقبل الاخر في مسافات كتيرة بتقرب قول اللي قبلني يقبله واللي اشتغل بيا يشتغل بيا دايما خلي ده شعارك اللي قبلني يقبله واللي اشتغل بيا يشتغل بيا قول لو نجحنا في التفاهم النعمة هتشتغل معانا انا محتاج نشتغل كفريق عشان عاوز ال plus المخفية دي زائد النعمة واحد زائد واحد زائد في حاجات كتير قوي بقى تطلع عشرة تطلع مية زي ما تطلع انا محتاج ده وهنا مش هتتعامل ال factor ده مش هيدخل الا لما الاتنين الاولانيين يفهموا بعض ويشتغلوا مع بعض بحب واحترام أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة إن وثق أحد بنفسه تعبير جميل قوي القديس بولس أنه للمسيح يعني أنت شايف نفسك ضميرك نقي وبتقول أنا لربنا وكل مجهودي لربنا وملياش غرض وحش طب أنا موافقك مش أنت واثق في, في نقاوة ضميرك على الأقل فليحسب هذا أيضا من نفسه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا يعني إيه أنت متأكد أنك مالكش غرض ليه افترضت أن التاني له غرض ليه صدقت الشيطان اللي بيقول لك والتاني له غرض وحش طب ما انت شايف نفسك غرضك كويس وهو التاني برضه بيحب ربنا وشايف نفسه غرضه كويس اذا الحكاية عاوزة فحص للنفس لاننا كتير بنتزحلق لالهنا كل مجد وكرامه